وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا وهذا شرح كتاب كيف أتوب كيف نتوب يا من أبعدته الخطايا عنهم إذا أردت لحاقهم فهذه وصيتي فهذه وصيتي لا بد والله من قلق وحرقه إما في زاوية التعبد وإما في هاوية الطرد إما أن تحرق قلبك بنار, التق... بنار الندم على التقصير إما أن تحرق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء الحبيب وإلا فنار جهنم أشد حرا القلق القلق يا من سلب قلبه البكاء البكاء يا من عظم ذنبه اللهم أدركنا بمغفرة من عندك كيف نتوب تعالوا أيها الإخوة إلى التوبة ندق أبوابها تعالوا إلى التوبة ندق أبوابها ونستفتح مغاليقها حقيقة التوبة هي الرجوع إلى الله تاب يعني رجع ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الرب لما نقول التوبة انك ترجع لربنا لازم عشان ترجع لربنا لازم تبقى عارف هترجع لمين لله الله الذي تعرفه وقلنا ان احنا عايزين نعمل ان شاء الله دورة في علم المعاملة معاملة العبد مع ربه أول نقطة في علم المعاملة أن تعرف مع من تتعامل ويقوم أس المعاملة على أسماء محددة من أسماء الله الحسنى أسماء وصفات معينة أول اسم يقوم عليه علم المعاملة اسم الله الغني أن الله جل جلاله غني لا يحتاج إلى أحد فلما تتعامل مع غني إذا عرفت الله بغناه عرفت نفسك بفقرك يبقى لن تستطيع أن تتوب أبدا أبدا إلا إذا أحس قلبك بفقره وحاجته وفاقته إلى الله إذا أحس قلبك بذلك فلا بد من أمر آخر أن تظهر فقرك وفاقتك وحاجتك إليه ليمن عليك فيقبلك فترحل إليه مش هينفع ان انت تتعامل بالإدلال على الله ما انا بتوب اهو انا بتوب كل يوم وارجع ده كلام فارغ وقلة ادب سوء ادب مع الله من الادب مع الله انك اول اول نقطة اول حاجة في التوبة ان تعرفه تعرفه ان تعرف انه غني معرفة انه غني اذا عرفت الله بغناه عرفت نفسك بفقرها يبقى لما تعرف نفسك فقير فقير يعني محتاج محتاج ايه محتاج ربنا محتاج ايه انك تتوب اليه انت محتاج تتوب فقرك الى هذا في النفس فاقة لا يسدها الا الله ذلك كل الناس حاسس بالفاقة دي لكن بيفهمها غلط حاسس بالفاقة بالفقر إلى الحب فيروح يدور عليه مع امرأة أو مع أصحاب حاسس بالفقر إلى اللذة يروح يدور عليها في شهوة محرمة حاسس بالفقر إلى الحنان والعاطف يروح يدور عليه هو ده الخطأ الفاقة دي موجودة في أصل خلقة قلبك في أصل فطرة الإنسان الإنسان فقير قال الله يا أيها الناس أنتم أنتم الفقراء أنتم الفقراء ففي أصل خلقتك أنت إنسان فقير مخلوق كده مخلوق فقير مفتقر بس الفهم الخاطئ انك انت تبقى حاسس بالفاقة وتدور عليها وتبحث عن سد هذه الفاقة بعيدا عن الله ومهما بحثت وحاولت واستغنيت فإنك ستظل فقيرا إلا إذا أغناك الله به الغنى بالله الغنى العالي عشان كده قلنا ان الانسان اللي بيفتح على نفسه باب الشهوات شهوة المال هيشبع امتى لما يبقى عنده كم مش هيشبع ابدا اللي بيفتح على نفسه باب النسوان مشاهدة الصور ومطلعة الافلام ومتابعة والنظر الى المتبرجات والجواز الحلال الزواج يشبع امتى عمره ما هيشبع سد هذه الفاقة حب الله والغنى بالله والتلذذ والاستمتاع بعبادة الله هي دي اللي تسد الفاقة لما نشوف ان شيخ الاسلام ابن تيمية لم يتزوج والامام النووي لم يتزوج وبشر الحافي لم يتزوج لما سألوا واحد من الناس الكبار دول لماذا لم تتزوج قال ايه آه، قال لو ذكرت لفعلت لو ذكرت قال لو كنت افتكرت كنت اتجوزت لكن انا نسيت موضوع الجواز ده خالص تخيل بقى انه يموت وهو عنده 46 سنه ولا 48 سنه وهو ناسي لا ناسي الموضوع وانت من سن 12 سنه بتعمال تفكر هتجوز مين هي دي القضية هؤلاء الناس شغلوا بهموم كبيرة عمر بن المنكدر يقول لما أمه بتقول له يا بني إني أشتهي أن أراك نائما أنا نفسي أشوفك نايم وانت أمك بتقول لك نفسي أشوفك صاحي نفسي أشوفك نايم إني أشتهي أن أراك نائما فقال يا أماه والله إني لأدخل حين يهجم علي الليل أدخل في الآية فيهولني ما فيها فينقضي الليل وما انقضت نهمتي منها قال بقعد اقرا ايه اقعد افكر في الايه واستمتع في الايه واقول الايه وتدبر الايه يخلص الليل وانا لسه ما خلصتش الآية طيب اللي زي ده يفكر بقى يفتح النت ولا يدور على ال فين ما هو مفيش وقت ينام اصلا مفيش وقت ينام هو مشغول بالله لذلك أن اول شيء اول خطوة على طريق التوبة ان تعرف الله اللي عمال يشتكي بتوب وارجع بتوب وارجع مش عارف اتوب مش عارف اتوب نقول له ما انت ما تعرفش ربنا اول حاجه في معرفه الله الغني واذا عرفت غناه عرفت فقرك ان انت الفقير المحتاج واذا عرفت الله بغناه وعرفت نفسك بفقرها علمت انه لن يسد فقرك الا الله مهما فعلت كدس فلوس زي ما انت عايز اعمل شهوات زي ما انت عايز في الاخر هتلاقي نفسك برضه راجل فقر فقير لن تنتهي من هذا اللي معاه تليفون يقفله بالراحة كده عشان النهاردة ايوه هو الرجوع إلى الله ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الرب كما ذكرنا بمعرفة أسمائه وصفاته وآثاره في النفس ولا يصح الرجوع إلا بأن تعرف أنك كنت فارا من الله أسيرا في قبضة عدوك أن تعرف أنك كنت فارا من الله أسيرا في قبضة عدوك الشيطان كل جهده وكل عمله أن يخطفك من الله ثم لآتينهم من بين أيديهم ها؟ ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الشيطان كل همه انه يخطفك ويبعدك عن ربنا هيشغلك بشهوة هيشغلك بمعصية هيشغلك بهم هيشغلك بنكد هيشغلك بألم هيشغلك يخطفك من ربنا فساعتها دي المشكلة الكبيرة زي ما قلناها كتير قوي ان واحد يقول لك انا مخنوق متضايق قرفان حاسس ان صدري مقبوض الى اخره يعمل ايه طب يروح يتفسح يعصي ربنا اكتر يتقبض اكتر يروح ي- يتفرج على حاجة ولا يمشي مع صحبة او يدله بقى عشان يهرب من ده كله انه يدخل في الادمان والمخدرات عياذا بالله عشان يفك وكل م- شوية يزيد خنقة حلها الوحيد أن تعلم أنك كنت أسيرا في قبضة عدوك فارا من الله فإذا أردت التوبة فلا بد أن تتفلت لابد أن تتفلت وتتملص من قبضة عدوك لازم أن تتفلت وتتملص من قبضة عدوك ثم تفر إلى الله تفر إلى الله سبحانه وتعالى أن تعرف لكي تتوب أنه لا بد من اليقين بأنك ما وقعت في مخالب عدوك إلا بسبب جهلك بربك وجرأتك عليه جهلك بربك لو انت تعرف ربك معرفة جيدة ما كنتش جهلت وعصيت وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون كل ما عصي الله به جهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فالجاهل العاصي العاصي ده اسمه جاهل والمع... وحين عصي عصى نسميه جهل فعصى هذه المعصية جهل جهل بالله نقول دايما ان واحد ماشي في الشارع نظر الى امرأة اول شيء يفجأك حين تنظر تتذكر اسم الله البصير شايفك القريب قريب منك الرقيب مراقبك فيقشعر جلد جلدك حياء من الله تتذكر اسم الله المنتقم الجبار القوي ذو البطش الشديد فيمتلئ قلبك رعبا من الله فتتذكر اسم الله الحليم اللطيف الصبور فيطمئن جلدك وقلبك تتذكر اسم الله الرحيم العفو الغفور فتتوب وتفرح بمغفرة الله يبقى سياق التوبة كله سياق ايه اسماء الله سياق الاسماء الحسنى ان كل لحظة في حياتك ولذلك كانت 99 اسم كل لحظة في حياتك انت عايش مع اسم من اسماء الله عايش مع اسم الله الحيي الستير اللطيف الكريم الودود القريب الرقيب الطبيب الكريم الى اخره كل شويه عايش مع اسم من اسماء الله الحسنى ده السبيل الموصل وهو السبيل الوحيد لابد للتائب أن يعرف كيف جهل ومتى جهل لابد للتائب أن يعرف أن يعلم كيف وقع أسيرا ومتى وقع لابد للتائب أن يؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة تحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الرب الرحمن الرحيم والعودة من طريق الهلاك الذي أخذه إليه عدوه لابد أن تعرف أيها التائب مقدار الخطوات التي قطعتها بعيدا عن الله لعود لتعودها بعددها لابد أن تعرف المجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعودة إلى الصراط المستقيم قضية مش انك تيجي وتقول تبت وترجع تاني يوم تقع في المعصية او في نفس اليوم وتقول انا بتوب وارجع انت ما تبتش اصلا انت عارف يعني ايه توبة انت عارف ازاي تتوب انت عارف اصلا معصيتك دي اللي انت وقعت فيها عارفها وعارف ازاي ترجع منها كتير منكم لما قلنا ان كل معصية لها حسنة خاصة تمحوها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة السيئة الألف واللام دي والحسنة الألف واللام دي سيئة معروفة لها حسنة معروفة كتير منكم تجينا الأوراق طب أنا عملت سيئة ومش عارف إيه الحسنة اللي تمحوها طب وهتمحوها ازاي اذا كنت ما تعرفش لازم تتعلم لازم تعرف قضية التوبة مش قضية تبت استغفر الله العظيم وتفكر انك تبت وتيجي تشتكي انا تبت ورجعت انت ما تبتش توبتك دي زي ما قالوا ان استغفارنا هذا يحتاج الى استغفار كثير توبتك اللي انت تبتها دي تحتاج ان تتوب منها لانها توبة كذوب توبة لعوب فلا بد أن تعرف الخطأ اللي انت وقعت فيه بعدت كم خطوة زي ما قلنا كده واحد كان ماشي في الطريق إلى الله جه الشيطان خطفه ورجع بيه لورا عشان أتوب التوبة الرجوع لازم أرجع تاني نفس المشوار اللي أنا كنت فيه لازم أعرف بقى ازاي ارجع وهرجع كم خطوة عشان اوصل لانك انت كلمة تبت انك ترجع ل... هترجع بس لن... يعني ادي طريق الخير وادي طريق الشر لازم ترجع من طريق الشر الى اول طريق الخير انت بالتوبة يا دوبك وصلت الى مفترق الطرق يعني وصلت لنقطة الوسط اللي هي كده خير وكده شر لو ما عملتش صالحا شدة واحدة الشيطان يرجعك تاني الطريق المعصية لازم خطوتين ثلاثة قدام عشان تأمن نفسك في طريق الخير الكلام ده محتاج علم علم التوبة علم لابد أن تعرف أيها التائب أنك إنما أتيت من قبل نفسك وبسبب متابعتك لهواك احنا قلنا أظن في في الدرس اللي فات إن المتهم الأول الشيطان والمتهم الثاني خيانة من الداخل خيانة من الداخل هي نفسك وهواك فالشيطان إذا قدر يسلط نفسك وهواك أو ي... يعمل مؤامرة مع نفسك وهواك أو ي... يقدر ي... يجند نفسك وهواك إذا قدر نفسك وهواك يخونوك ويوالوا عدوك فيكونوا الجيش ده الشيطان والنفس والهوى والدنيا ساعتها تقع وقوع مريع لذلك أول خطوة في التوبة أن تعرف الله الخطوة الثانية أن تخالف نفسك وهواك نفسك الأمارة بالسوء اللي هي تميل إلى البطالة والكسل اللي هي بتميل إلى الشهوات العاجلة بتصحي الفجر بالعافية ويصبح الصبح بعدها بساعة لو سبته ينام ساعة كمان يعني بيصحى الفجر أربعة ونص لو سبته ينام لستة ونص ساعتين يوم جري على الدنيا و... ونشيط زي الدبور قال لا طب ما كنا عايزينك بس من ساعتين لمدة نص ساعة صلاة لو قام يقوم هو مغمض عينه نفس نص تغميضة ما يفتحش جامد ويصلي بمنتهى الغفلة صلاة الفجر أغلى من ذهب الدنيا كلها الفجر صلاة الصبح دي عارف لما الواحد يقول بعد صلاة الصبح في أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مئة مرة الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم وكنا له حرزا يومه ذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ضمان الله وتقول لا إله إلا الله مئة مرة تبقى في حرز الله فتقول له يا رب أنا صليت الصبح وقلت لا إله إلا الله فاجعلني في حرزك وضمانك شوف الراحة وال آه والسعادة والأمان والهدوء وإحساسك إنك في حرز الله وضمانه حاجة كتير أقول يا حسرة المحرومين اللي محروم من الكلام ده نام الساعتين وصحي الساعة سبعة تمانية عشرة اتناشر وبعد وبعدين قام متنكت ومتضايق ومكتئب وقرفان جري قام على طول عمل خد دش ولبس واتطيب وجري عشان يفرفش لا ده انت ربنا وكلك الى نفسك فقدت الحرز والضمان هتلاقي مئة حاجة تنكد عليك زي ما قلت لك مجرد احساسك انك في حرز الله وضمانه احساسك ده لو جه الف شيء ينكد عليك انت مش هتحس بيهم او لا تبالي بهم او سيصرف الله عنك قال كده فيسيره الله بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيسيره الله بين عطفه ولطفه تبقى ماشي بين عطف الله ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره من عطف الله عليك ان اللي انت تحذره كله يقيك منه وينجيك منه ولطفه يرضيه بما يقدر لو وقع ما تحذر يقذف في قلبك الرضا فتبقى راضي اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله وتوبوا إلى الله